إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا في أعلى جنات الخلد أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب فالحمد لله جل وعلا بدأنا نسم نشم عبق الأريج والأريج العبق من هذا الشهر العظيم الكريم المبارك شهر رمضان الذي سيطل علينا بعد أيام ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على اغتنامه وهذا اللقاء بأمر الله جل وعلا سيكون عبارة عن ومضات ومضات على طريق اغتنام شهر رمضان ومضات فقط وإلا فأنا أترك لك دراسة جدوى لابد لكل عاقل أن يصنعها قبل أن يدخل عليه رمضان تعلمنا أن أساتذة التخطيط أو ممن درس منكم في كلية التجارة أو غير ذلك يدرس مادة تشبه التخطيط عبارة عن إيه؟ هذه المادة يدرس فيها الشاب إذا أراد أن يدخل في مشروع تجاري أن يكون له هدف في البداية ثم ينظر إلى المعطيات ويدرس الدخل والخرج ثم يتوقع الربح فإن كان الربح مضمونا ويزيد على الدخل دخل في هذا المشروع وأنت الآن أيها الأخ الحبيب ستدخل في أعظم مشروع يمر عليك في حياتك إنه مشروع مشروع العمر ربح لو ربحت به تدخل جنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رفقة النبي فيها أيها الأخ الحبيب لابد لكل عاقل بين يدي رمضان أن يجلس مع نفسه ليصنع دراسة جدوى لاغتنام شهر رمضان خطة عملية ليحصل على أعلى الدرجات ليحصل على العتق من النيران ليحصل على المغفرة ليحصل على الرحمة في رمضان التي سيعطيها الله جل وعلا لك في كل يوم من أيام رمضان مشهور وسط الناس حديث إن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وإني لأقول لك لا يصح هذا الحديث بل يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف هذا الحديث فرمضان كله مغفرة ورمضان كله رحمة ورمضان كله عتق من النار رمضان كله ربح رمضان كله مكسب رمضان كله رضا رمضان كله قرب من الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين ومردت الجن وفي رواية غير البخاري وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يعني العتق من النار ليس قاصرا على عشرة الأواخر من رمضان بل كل ليلة الله جل وعلا يعطي عباده مغفرة ويعطي عباده رحمة ويعطي عباده عتقا من النار ولكن من يطلب فربك جل وعلا فتح الباب بل ونادى عليك بل وأرسل ملائكة تنادي عليك فالملائكة تتنزل إليك في رمضان حتى يزيد عددهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان يزيد عدد الملائكة في الأرض عن عدد الحصى عن عدد حصى أو عدد الرمال في الأرض عدد الملائكة فالله جل وعلا يرسل ملائكة وظيفته ايه وظيفتها أن تقربك من الله جل وعلا وظيفتها أن تدفعك إلى الطاعة دفعا وظيفتها أن ترقق قلبك وظيفتها أن تظل طوال الليل تدعو الله جل وعلا أن يغفر ذنبك أن يرحمك أن يتولاك أن يعتق رقاب رقبتك من النار أن يعافيك من كل ذنب وإثم أن يتقبل توبتك الله جل وعلا يرسل ملائكة تستغفر لك ليل نهار سبحان الله والله العظيم آية يا إخواني والله آية إن أنت لو رحت واحد من المشايخ الكبار وأنت لك ذنب أو عاوز طلب ورحت للشيخ ده قلت له بالله عليك ادعي لي قال لك ده أنا طول الليل من بعد صلاة العشاء لغاية الفجر قاعد بدعي لك أنت بس ما لقيتش حد غيرك طول الليل قاعد اقوم الليل وابكي من ايد ربي وقدمت اعمال طيبه عشان ربنا يقبلني وقعدت ادعو لك انت بس فما بالك سبحان الله مش شيخ يقع في الذنب كما انك تقع في الذنب لا ده ملائكة لا يعصون الله طرفة عين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله جل وعلا يوكلهم بالالاف بل بالملايين بل بالمليارات ليستغفروا لك انت الله جل وعلا يقول في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا يعني قبل ما يدعي ربنا ان ربنا يغفر لك بيعمل هذا الملك عملا صالحا لله جل وعلا حتى يتقبل الله جل وعلا منه دعاءه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بيقولوا ايه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يدعو ربنا ربنا يغفر لك مش كده وبس ده يغفر لك انت وابوك وابنك واخوك واختك وزوجتك واحبابك بل ويدعون الله جل وعلا الا تقع بعد ذلك في ذنب وأن يغفر الله جل وعلا لك ما فات بل ويدعون الله جل وعلا لك الرحمة والمغفرة والعتق من النار فضلا من الله جل وعلا ونعمة فالله جل وعلا كريم ولكن أيها الأخ الحبيب قبل رمضان في هذه الأيام الشيطان الآن يحاربك الشيطان الآن يحاربك يحاول أن يفتنك أو يبعدك عن الطريق بأي طريقة وبأي وسيلة ليه؟ لأن خلاص الكتاب هيتقفل فالشيطان نفسه أنه يضيع تعبك في السنة كلها الشيطان نفسه أن يختم الكتاب ختام سيء حتى لا يغفر الله جل وعلا لك ذنوبك الماضية في هذا العام والله جل وعلا يريد أن يتوب عليك وأن يغفر لك لتحسن سجل أعمالك بختام طيب ليتقبل الله منك هذا العام تقبل على رمضان بعد دراسة جدوى بعد عمل جدول بعد استبيان لنفسك ماذا أريد أنا عاوز إيه من رمضان تقعد مع نفسك كده حط هدف واكتب ورقة وقلم أنا عاوز إيه من رمضان انا عاوز ايه من ربنا في رمضان ماذا اريد من نفسي في رمضان المطلوب بعد رمضان ايه زي اللي بيدخلوا في مشروع تجاري معاه مليون جنيه يقول انا عاوز اكسب بعد السنة دي يكون عندي مئة الف شباب دلوقتي نفسه يقول لك انا عاوز ابدأ مشروع تجاري عشان بعد خمس سنين يبقى عندي مليون جنيه هو مخطط كده بعد خمس سنين عاوز يبقى عنده مليون جنيه يدخل الدراسة يذاكر شهر بجد ما يتحركش ولا تلفزيون ولا ماتش حتى احب الماتشات واحب الافلام واحب التمثيلات ايه يسيبها ليه هو حاطط له هدف انه يطلع الاول انه يطلع من عشر اوائل انه يرتب على الدفعه انه يحصل على امتياز او يحصل على جيد جدا حط لنفسك هدف قبل رمضان انت عاوز ايه من ربنا اول شيء اول هدف المفروض يشغل بالك اول هدف في دنياك بل وفي اخراك بل وانت في الجنه اول هدف لك في الدنيا وفي الاخره وفي الجنه الهدف الاساسي بل وربما يكون الهدف الوحيد ان يرضى الله عنك ان انت نفسك بعد رمضان الله جل وعلا يرضى عنك غاية الاماني غاية امنية الطائعين ان يحصلوا على رضا رب العالمين فاهل الجنة اذا دخلوا الجنة لن يدخلوها الا بمرضاة الله وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لن يروا ربهم إلا بمرضاة الله وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لن يسعدوا إلا بمرضاة الله قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي في حديث رؤية المؤمنين لرب العالمين بالجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا يا أهل الجنة هل رضيتم مبسوطين سعداء خلاص حصل لكم رضا قالوا وما لنا لا نرضى خلاص مبسوطين حلو قوي كده وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك عاوز افضل من الجنة معقول في افضل من الجنة ده الجنة والله الجنة فيها يعني فيلا او قصر معمولة من ازاز عشرة ملي محطوط داخل المحيط يهدي حواليك سمك القرش والحيتان والاسماك الملونة وتشوف اللي انت عاوزه اي أيوة والله فيها كده ليه انا نفسي في كده يبقى هي فيها كده الله جل وعلا سيعطيك في الجنة فوق طلبك في الجنة حاجة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال يبقى في احسن من الجنة معقول اه في احسن من الجنة عارف لما تكون معلش سامحنا في المثل ده واحد بيتفرج على ماتش بكره في ماتش انا ما عنديش تلفزيون ولا بتفرج ولا بتابع بس كنت في محاضره فلقيت الاخوه بيقولوا احنا هنلغي محاضره يوم الاحد قلت لهم ليه؟ قال لي اصل في ماتش قلت لهم تلغوا محاضره عشان ماتش انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون تخيل كده قاعد قدام ماتش وانت بتاكل اكله حلوه وبعدين قاعد مستني بقالك 90 دقيقه مستني يجي جون وانت بتاكل جه الجون قدامك بتعمل ايه بتسيب الاكل وتشوف وتشوف الاعاده مره واثنين وثلاثه ليه لان منظر الجون اقول لك منظر تحرك الشباك يعني ربنا يحفظنا واياكم فيقعد يشوف الجون والاعاده والاعاده والاعاده ليه؟ مبسوط يسيب الاكل لغايه لما يطمن عدى الجون خلاص يبدا ياكل تاني ولله المثل الاعلى تدخل الجنه تاكل تنسى كل حاجه وانت بتاكل وانت بتشرب وانت تتمتع مع الحور العين تفاجأ ان نورا ظهر من فوقك تنسى الاكل تنسى الشرب تنظر الى اعلى اذا رب العالمين ينادي عليك يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة فيقول الله جل وعلا يا أهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وما أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم خلاص تنظر نظرة إلى ربك جل وعلا تنسى كل حاجة في الدنيا تنسى كل حاجة في الجنة قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان يا ربي اكرمنا برؤية وجهك الكريم ونحن بجوار نبيك الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فالأمنية الهدف اللي انت حاطه لنفسك بعد رمضان ان ربنا يرضى عنك اتنين ده حاجات يعني بفتح بقى في ذهنك انما انت قاعد مع نفسك واحد مثلا بيدخن هدفه انه يبطل يدخين واحد بيبص على البنات هدفه انه ما عادش يبص على البنات تاني خلاص يغض بصره واحد بيسمع الاغاني والموسيقى ومدمن مشاهده التلفزيون هدفه اولا انه يعرض عن المعاصي وما عادش يشوف تلفزيون واحد بيتعامل بالربا هدفه بعد كده انه خلاص يتوب الى الله ويرتدع قلبه ويقبل على الله جل وعلا واحد كان بيمشي مع البنات هدفه ان ربنا يكرمه وينسى موضوع البنات واحد كان بيقع في الاستمناء هدفه بعد رمضان ان يتوب عن هذا الاستمناء واحد تاني هدفه ان يحصل على 100 مليون حسنة 100 مليون حسنة 1000 مليون حسنة تبقى ملياردير حسنات ممكن حط لنفسك الهدف ده ان ي... ان هدفك بعد رمضان تحصل على 1000 مليون حسنة صعب عليك ألف مليون حسنة ايه ده هو في واحد ممكن يكون عمل ألف مليون سيئة ممكن يكون عمل ألف مليون سيئة والله يا اخوانا ممكن تحصل على ألف مليون حسنة بالقرآن بس بالقرآن بس القرآن أنا عاوزك تراجع كده مقدمة تفسير القرطبي أو ابن كثير شوف عدد حروف القرآن قد إيه هتلاقي حوالي أكتر من نص مليون فيما أذكر نص مليون اضرب في عشرة على أقل تقدير يبقى خمسة مليون خمسة مليون على أقل تقدير تقرأه في رمضان عشر مرات يبقى كم؟ خمسين مليون ممكن ربنا يضعف لك الحرف إلى سبعمائة ضعف تبقى ملياردير من الحسنات حط لنفسك هدف كده هدفك انك تحصل على ألف مليون حسنة حط لنفسك هدف قبل رمضان ان ربنا عز وجل يعفو عنك كل ذنوبك ويتوب عليك واكثر من الدعاء ان يريك الله جل وعلا اثر ذلك حط لنفسك هدف قبل رمضان احط لنفسي هدف اني اتعود على ان احرص على تكبيرة الاحرام ما تفوتنيش لا لا مش زي ما النبي قال بقى يعني من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق لا ده مش أربعين يوم احنا عاوزين تاخد عادة ان أربعين سنة كما قال سعيد بن مسيب والله أربعون سنة لم اصلي او لم اسمع الاذان الا وانا في المسجد عامر بن ثابت بيقول والله ما صليت الا في الصف الاول منذ عقلت من يوم ما رشد وعقل ما فاتوش الصف الاول واحد تاني بيقول والله منذ عقلت ما رأيت ظهر احد الا ظهر الامام وانا اصلي ما شافش حد قدامه يعني في الصف الاول طول عمره حط لنفسك هدف كده تقدر بلاش 40 سنة ولا 70 سنة ولا 10 سنين لا خليها بس شهر رمضان تقدر تقدر في خلال 30 يوم في رمضان ما تفوتكش تكبيرة الإحرام تقدر في خلال شهر رمضان حط لك هدف حط لك هدف تقدر في خلال شهر رمضان تأخذ أجر صيام رمضان 100 مرة إنك تفطر كل يوم 100 صايم تقدر والله ما صعبة والله ما هي صعبة هقول لك ازاي بكلام بسيط ان شاء الله تعالى واسال الله تعالى ان يعيننا واياك على ذلك نصائح مجمله ايها الاخ الحبيب لاغتنام شهر رمضان لكن عشان تلتزم بهذه النصائح لابد من امرين الناس كتير كتير من الناس يسمع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ما يعملش كتير من ربنا يسمع نهي ربنا ونهي النبي عليه الصلاه والسلام عن امور ومع ذلك بيفعل طب ليه حاجتين الحاجه الاولى انه لم يستحضر الثواب والعقاب لم يستحضر الثواب والعقاب الحاجة التانية ان مفيش محفز من البشر يحفزه على ذلك مفيش مثل ينظر او يسير وراءه فيما يظن هو يسير وراءه ليصل الى ذلك لا سيما في واقعه عشان كده مما يحفزك على الطاعة في رمضان هم دول الحاجتين دول أن ترى أو أن تتذاكر فضل كل طاعة تصنعها في رمضان اثنين أن تنظر إلى من سبقوك إلى هذه الطاعة لعلهم يكونوا قدوة لك وسبيلا لك إلى الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يصنع في رمضان النبي كان بيعمل ايه في رمضان عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشود الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشود الناس وكان أشود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح مرسلة الحديث ذكر حاجتين هم دول أول حاجتين وأهم حاجتين في رمضان إيه إيه القرآن إيه نعمل في إيه مدارسة القرآن خلي بالك من الكلمة دي مدارسة مدارسة القرآن إيه الحاجة التانية لا الجود في فرق بين الجد والصدقة في فرق بين اقول لك رمضان تقرأ في القرآن وانا اقول لك تتدرس في القرآن في فرق بين اقول لك رمضان تتصدق فيه وانا اقول لك تجود فيه فحط في ذهنك النقطتين دول مهمين جدا لان عاوزين نحس بقى رمضان مرة مرة تحس كده انك خارج من رمضان بتعيط ان رمضان عدى مش مستني العيد بفارغ الصبر عشان تتحلل وتخرج تتفسح وتمشي على الكورنيش وتروح تصيف وت- لا لا لا مرة تبقى رمضان بيعدي وانت بتبكي بدل الدموع دما ان رمضان بيعدي ايام الطاعة ولذة الطاعة وحلاوة المناجاة والقرب الى الله جل وعلا بتتفلت منك فعشان كده احنا طبعا في زمان الوقت بيعدي بسرعة فلتحرص على رمضان يعني كأنك بتشد القطر بتاع رمضان في طول الزمن حتى يقف معك رمضان لتغترم كل لحظة وثانية فيه يبقى أول حاجة في رمضان تعمل إيه؟ مدارسة القرآن مدارسة القرآن إنك تتدارس القرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ القرآن في رمضان مرتين بس خلي بالك يا اخوانا انا مش عاوزك وانت بتقرا القران في رمضان يكون همك نهايه السوره تقرا كده وانت بتقرا ماسك في ايدك صفحتين كده احنا في الصفحه 25 طب انا هوصل ل 40 امتى وماسك الصفحتين لا لا انا مش عاوزك تفكر في اللي بعدها فكر في اللي انت واقف عليه تقرا الجزء وانت مش في دماغك يخلص الجزء لا انت في دماغك تكون عايش جوه الجزء ما تسيبوش عيش معاه وانا عاوز اقول لك كلمتين النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها بس إلى سبعمائة ضعف يعني ممكن واحد يجي يقول لي أنا قريت القرآن في رمضان عشر مرات واحد يجي يقول أنا قريته مرة واحدة وممكن الأجر لمن قرأه مرة واحدة أفضل من الأجر من قرأه عشر مرات طب ازاي؟ ما هو قرأ الحرف كما أمره الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا حبره تحبيرا وضحه توضيحا كما قال حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كان يقول يقرأ النبي مسترسلا يعني بالراحة بالراحة كلما مر بآية فيها عذاب استعاذ فيها رجاء رجا أو دعا فيها سؤال سأل كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على آية تحتاج إلى توقف عندها توقف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش بقى طب كنت زمان قلت كملت الجزء لا ممكن تقرأ آية واحدة كما قرأها النبي عليه السلام يبقى أنت قلت كنت الليل أو قرأت عشر آيات زي ما النبي قرأ في ليل آية واحدة هي آية واحدة لا ده ظل النبي يكررها ويعيدها طوال الليل يبقى ممكن في الآخر أنت بتقول أنا خليت القرآن مرة واحدة لكن تكون قرأت كل آية عشر عشرين ثلاثين مرة كأنك ختمت القرآن ثلاثين مرة وحصل في قلبك من الخشوع والرقة والقرب من الله جل وعلا ما يكون بعد ذلك سبيلا لئلا تفارق كتاب الله جل وعلا إذ أنك أحسست أنك أحببت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح فيما روى أبو نعيم في الحلية وغيره بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف اللي عاوز يحب ربنا اللي عاوز يحب ربنا والله يا اخوانا وده علاج ال- الشباب اللي يحبوا البنات والبنات اللي بتحب الشباب اذا اردت ان ينجيك الله من هذه الفتنه او ينجيك الله جل وعلا من هذه الفتنه فعليك بحب ربك لو حبيت ربنا والله هتهون عليك الدنيا هتهون عليك كلية هتهون على... هيهون عليك المال هيهون عليك المنصب هيهون عليك كل شيء لأن الله جل وعلا أحببته وأحبك لو أحببت الله جل وعلا لن تجد والله أبدا على ظهر الأرض لذة ألذ من محبة الله جل وعلا ستأتيك محبة الله إن قرأت القرآن إن نظرت إلى المصحف إن نظرت إلى كتاب الله جل وعلا يبقى أقرأ ولو مرة واحدة في رمضان بس بشرط يبقى مدارسة يعني إيه أنا عاوزك تقرأ من مصحف مفسر ده كلام عملي يا إخوانا اقرأ من مصحف مفسر بأسلوب بسيط وليكن تفسير السعدي أيسر التفاسير موجود دلوقتي في مجلد واحد وليكن تفسير الكلمة بعدها مختصر تفسير الطبري أي تفسير بس تقرأ والمصحف في ايدك عشان لو في آية لم تفهمها المفترض ان مدرسة القرآن ان يصل القرآن الى قلبك ان يصل القرآن فهما الى شغاف قلبك والفهم فرع المعنى فلا بد ان تفهم المعنى يبقى في آية وقفت في ايدك راجع معناها ايه وبعدين اقراها تاني ما فهمتش اسأل واحد وبعدين اقرأ تاني وتالت ورابع ما فهمتش اقرأ مرة واثنين وثلاثة وادعي ربنا ان يفتح عليك لا تتخطى آية إلا إذا فهمتها جرب لا بلاش تجرب خلي رمضان كده رمضان ده هو شهر شهر فهم القرآن اسمع القرآن في رمضان ده أنا عاوزك تختم القرآن مرة واحدة مرة واحدة كل يوم جزء كل يوم جزء كنت أنت بتقرأ في غير رمضان الجزء بنص ساعة اقرأ الجزء في خمس ساعات كل آية عيدها عشر مرات لغاية ما تفهمها لغاية لما ربنا يفتح مغاليق قلبك هو النبي عليه الصلاة والسلام كان قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بيقرأ وبيعد يعني أنا خدمت قريتها خمسين ستين مرة لا ده النبي بيقرأ وكل ما يقرأ يحس فهم جديد يقرأ قلبه يفتح زيادة يقرأ يحس بيشرح صدر يقرأ يحس بلذة يقرأ يحس بحلاوة يقرأ يحس بقرب من الله جل وعلا أنا عاوزك تفضل تقرأ ولو آية واحدة حتى يفتح الله جل وعلا مغاليق قلبك وفي مثل ضربته لكم مرة في محاضرة كيف تقرأ القرآن قلت لك لما يكون عندك برميل مية فاكر المثل ده برميل مية البرميل قدامك وفي على كتفك حتة حبر وقعت من اسبوع نسيتها فعاوز تغسلها ممكن واحد يوم جاي من البرميل ده دلقه على نفسه كل مرة واحدة يبص يلاقي الحبر زي ما هو ما راحش صح ممكن واحد ذكي يقوم واخد بالكوبايه شويه ميه بشويه ميه يقوم داري نقطتين مش كل الميه نقطتين على حبر ويدعك ويجيب تاني نقطتين ويدعك وفي الاخر يقوم داري شويه ويدعك خلاص كوبايه واحده غسلت عدد الحبر صح هو كده برضه لو انت جبت القران في رمضان دلقته على قلبك مش على قلبك بقى على لسانك دلقته على لسانك كل مره واحده خلاص ولا كأنك عملت حاجة الرن لسه على القلب زي ما هو حبل مصبوغ ما, ما راحش ولا حاجة تخرج من رمضان تقول طبعا يعني خلاص ليه الناس في يوم العيد في يوم العيد بيعصوا ربنا يوم العيد وهو راح يصلي العيد قاعد يتفرج على البنات اي أيوة والله والله يا اخوانا شباب يوم العيد وهو خارج يصلي العيد بيتفرج على البنات معقول ده انت لسه خارج من رمضان رمضان خلص من ساعتين ثلاثه وراح بعدها اتفرج على البنات ليه والبنت بتتسوى عشان الشاب يبص لها ليه ما اثرش رمضان لان ما لسه الرن زي ما هو دلقت البرميل او دلقت ال... انت البرميل ال... يعني استغفر الله رميت القران على قلبك مره واحده ما غسلتش انما لو مسكت من القران ايه ايه تسكبها على قلبك لابد ان يزيل الله جل وعلا بها وسخ قلبك عرفت تقرا القران ازاي في رمضان آية آية حرف حرف آية آية وحرف حرف اقرأ وبعد كل آية عدت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ده ثلاث أدعية تاخد كل واحدة كده في ليلة تاخد كل واحدة في ليلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل واحدة في ليلة أو تقعد تقراها ليلة كاملة ده دعاء والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء تقرأ كده لما تيجي تقرأ مثلا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ممكن واحد يقراها ربنا فرض عنا الصيام ليه يا رب ليه بس إنما لما تيجي تقرأ بأسلوب تاني بقى تحس القرآن تقول يا رب سمعنا وأطعنا ما هو ربك بيقول لك يا مؤمن يا عبد الله يا حبيبي يا من احببتك يعني قبل ما يطلب منك طلب قالك ايه زكاك رفع قدرك اكرمك يا ايها الذين امنوا يا ايها نداء بينادى عليك يقربك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اوعى تزعل ما تقولش كتب يعني فرض وانا ازاي يفرض عليا وانا تعبان وانا ضعيف واحنا ام ضعيفه لا ده قال لك كما كتب عن الذين من قبلكم خلي بالك مش مش لأجل الله فطاعتك لا تنفع الله ومعصيتك لا تضره إنما عشانك أنت لعلكم تتقون وما تزعلش ده هم حاجة بسيطة أياما معدودات تعبان بلاش لو تعبان بلاش فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر خلي بالك ربنا عز وجل ما بيفرش ده كده عشان يتعبك لا والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وخلي بالك انت عملت الطاعة ديا عشان قصادها لو قلت يا رب في اي دعاء عمر ما ربنا هيرد دعائك قال لك بعدها على طول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وانا مش هتعبك الليل اعمل اللي انت عاوزه فيه احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فاي اناس اي قرب اي لذة اي سعادة وانت تسمع هذه الايات بقلب صادق محب لله والحبيب حبيبك سبحانه وتعالى يأمرك به يا اخي ده لو البت بتاعت زمان انت كنت ماشي معاها زمان قالت لك انا عاوزك تجيب لي كذا وكذا وكذا جري تروح تجيبه من, من اي مكان جري تروح لها عشان تحطه قدامها ليه عشان هتخطف لك هتمسك ايدها ولا عشان انت سترى وجه الكريم جل جلاله سترى وجه الكريم الذي احببته واحبك لو انك اطعت ربك لو انك اطعت ربك يا اخوانا عاوزين رمضان ده يكون رمضان جديد تقرا القران بس اللي يشجعك على قراءه القران ان كل حرف ربما يرفعه الله جل وعلا لك الى 700 ضعف وانا قلت لك قبل كده عرفتك يعني ضعف عشان مش واحد تساوي 700 لا ان اول ضعف الواحد كام لا بالعشرة والحسنة بعشر امثالها اول ضعف ثاني ضعف تبقى كام عشرين ثالث ضعف اربعين ثالث ضعف. رابع ضعف ثمانين خامس ضعف ما انت بتضعف اهو مية وستين ممكن تبقى مليونير من الحسنات ملياردير من الحسنات بحرف واحد عشان كده الصحابي اللي قرأ كل هو الله احد دخل الجنة بحبه لها رفعوا شأنه إلى النبي عليه السلام فقال النبي عليه السلام لم تكرهها قال إني أحبها يا رسول الله ففيها توحيد الله جل وعلا قال لقد أدخلك الله الجنة بحبك له بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف 19 حرف أقل تقدير أقل تقدير 190 190 حسنة مين فيكم اللي بيعمل 190 ذنب في اليوم ده اللي بيعمل كده يبقى ضايع خالص يعني بس ربك كريم برضه بس ربك كريم تقرأ القرآن الله جل وعلا لن يضيع كل حرف بل ولو ألف لام ميم مش حرف واحد ده ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف اللي يشجعك بقى على قراءة القرآن في رمضان إنك تقرأ اللي كانوا بيقرأوا القرآن قرأوا إزاي؟ قرأوا ازاي بعض الناس كان همته انه يخلص اكبر جزء من القرآن ليرضى الله جل وعلا عنه وبعض الناس كان يظل يقرأ القرآن ولو آية واحدة السيدة عائشة تقرأ آية فمن الله علينا وقانا عذاب السموم من الف... من الصبح لغاية الظهر القاسم بن محمد يروح بيقول أتيت أم المؤمنين عائشة وهي عمته عمته أتيتها في وقت الضحى لحاجة لي فوجدتها تصلي الضحى في أول النهار قال فوقفت بين يديها أنتظرها لتنتهي من صلاتها فإذا هي تقرأ وتبكي قول الله جل وعلا فمن الله علينا وقال عذاب السموم قل فظللت واقفا حتى مللت وقفت لما زهقت وتعبت قلت خلاص اروح السوق اشتري اللي انا عاوزه وارجع لها ابقى اكلمها بعدين يقول فذهبت الى السوق ثم رجعت قرب الظهر فاذا هي واقفة ما تزال على حالتها تقرأ نفس الاية فمن الله علينا وقانا عذاب السموم انا مثل واحد تاني عاوز لا انا بحب اقرأ كتير انا بقرأ واما اعيد القران كل مره مره ثانيه ما بحبش اعيد الايه كتير لا اعيد القران مره بدل ما اقرا القران كل ايه عشر مرات لا انا اقرا القران عشر مرات ده يغسل قلبي ماشي شوف بقى اللي كان قرأوا القرآن بقت كيفية الإمام البخاري ختم القرآن في رمضان 30 مرة 30 مرة الإمام الشافعي ختم القرآن في رمضان 60 مرة قتادة كان بيختم القرآن في غير رمضان في غير رمضان كل اسبوع مرة في اول رمضان كل ثلاثة ايام مرة في عشر اخر من رمضان كل يوم مرة مشاهد وهو مهمة التفسير ده عجب بقى امام مجاهد من ائمه التفسير لو عاوز تعرف فضل مجاهد دون راجع كده تفسير ابن كثير هتلاقي ده تلميذ ابن عباس هتلاقي كلمة مجاهد وردت في عشرات الآلاف من المرات تعرف ان ده رجل قرآني رباني كان في سنن أبي داود بإسناد صححه الناوي رحمه الله تعالى في سنن أبي داود بإسناد صححه الناوي رحمه الله تعالى أن قتادة كان يختم القرآن كل ليلة بين صلاة المغرب والعشاء انت خدت كده ليه طب ازاي دي بين صلاة المغرب والعشاء بيقول وكانوا يؤخرون العشاء الى ثلث الليل انت ممكن تقول لي مستحيل اقول لك صح بفهمك انت مستحيل بعقلك انت مستحيل بوقتنا دلوقتي مستحيل بالبركة اللي ضاعت مننا مستحيل انما زمان كان عندهم بركة نزعت مننا زمان كان لسانهم تعود قراءة القرآن احنا خلاص اصبح السنة اعجمية عن القرآن زمان كان عينه تعودت ان تمر على الايات خلاص فبقرأ بسرعة في من ابائنا الان من الناس وانا تعرضت لبعض هؤلاء في الرياض في السعودية سنة 95 شيوخ كبار يعني راجل ما هو شاب لا ده كبير السن 50 60 سنة كان بيصلي الفجر في الرياض يسمع أذان الفجر يدخل الخلاء يغتسل غسل الجمعة يوم الجمعة وينزل يصلي الفجر ينزل يصلي الفجر بعد ما يخلص صلاة الفجر يقعد يمسك المصحف يقرأ من أول الفتحة والله ما يطلع الخطيب على المنبر لصلاة الجمعة إلا وقد ختم القرآن كله والله ما صعبه ما هي صعبة بس للمتمرس على قراءة القرآن للي لسانه أصبح لين مع القرآن وقلبه أصبح خاشع مع القرآن تقرأ قلت لكم إن عثمان بن عفان ختم القرآن كله في ركعة واحدة قدام مقام إبراهيم بالليل ركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله تعرف أنت جرب كده جرب كده شوف أنت هتقف قد إيه أنت يا دوب لو الإمام طول ثلاث آيات خلاص ظهرك اتقطع شاب يقول لك شد حيلك يا عم الحاج الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا شد حيلك شد حيلك ايه هو في حيل اصلا ده انت لو شدته كمان خ- يتقطع خلاص انما اللي عثمان بن عفان يقوم الليل النبي عليه الصلاه والسلام انتوا عارفين كان بيقوم الليل بالسبع الطوال امتى النبي عليه الصلاه والسلام كان قرأ مره السبع الطوال اللي هي البقره والعمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه وكانوا يعدونها سوره واحده يعني ثمانية بالنسبة لنا البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي الليل بالسبع الطوال لما مرض لما تعب مرض قام بالسبع الطوال انت وانت صحيح عملت ايه والكلام ده امتى كان النبي عنده 60 سنة يعني عمل الكلام ده هو عنده 60 سنة خلي واحد كده منكم كده عنده 40 سنة قول له اركب خيل واجري بيه كيلو ولا 2 كيلو ولا حاجة لا ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجاهد وهو عنده 63 سنة على الفرس مش ماسك بحاجة ماسك سيف هنا وترس هنا وهو على الفرس وبيجاهد 63 سنة ويقوم الليل وبعدين ايه ده مش ليله المعركه لما استريح بقى وفي التكييف عشان يقدر يحارب بعد كده لا ده طول الليل قاعد يقوم الليل وهو مريض بالسبع الطوال وبالصباح يروح يجاهد وهكذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رهبان بالليل كما قيل عنهم يعني رهبان بالليل فرسان بالنهار رهبان بالليل فرسان بالنهار انت بس لو قضيت يوم آه، تعبت بيه شوية كنت صايم وسافرت القاهرة واسكندرية لفيت ترجع البيت في سيخة صح قول لك ده انا راجع ما في ما صليش الفجر ما صلاش الفجر م- ممكن ما يلحقش صلاه الظهر كمان ليه خلاص مش قادر ده النبي عليه السلام كان بي- طول الليل قائم وطول النهار مجاهد وبعدين لا يرد المشركين عنه الا ظلام الليل يعني مش وقت المغرب لا ده يقعدوا يحاربوا لغايه لما ما يشوفوش بعض خلاص بقى ينسحبوا ينفصلوا اول ما النهار يشاشه تبدا القتال يبدا القتال فين الكلام ده يجي بالتدريب يا اخوانا الكلام ده يجي بالتدريب زي ما قلت لك في خطبه انت عود نفسك قيام الليل يوم بعد يوم ابدا بنص ساعه زود ساعة الا ربع زود لساعة زود لساعة ونص زود لساعتين زود لثلاث لغاية لما تقضي الليل كله قيام الليل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين امر الناس بقيام الليل في رمضان يأمرهم فيصلون في الركعات بالمئين من الايات يصلوا يبدأوا قيام الليل لا ينفضوا من الصلاة الا قرب الفجر جري جري عشان يلحقهم يتسحروا او ياكلوا لقمه ويحطوا بقهم تمرايه ولا يسوي شويه ميه للسحور لو انت حاولت تقف من ايد ربنا تصلي قيام الليل وتطول تعرف فعلا بعد كده بعد كده تتكسف تتكسف انك تقول يا رب الحقني مع النبي ومع الصحابه ازاي ازاي الحق مع النبي ومع الصحابه وانت واقف على موكيت كان هم واقفين على الحصى وانت فوق مروحه كان هم واقفين في الحر الشديد في رمضاء مكه في شده الحر كان هم كان انت قاعد مطمن هنا في انوار هم كان في ظلام والعدو فوق رؤوسهم انت قاعد في منتهى الراحة والطمأنينة والمصحف قدامك هم زمان كان بيقرأوا القرآن والسهام تضرب ظهورهم كما في حديث الصحابي بشر لما أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام حارسا فجاءه سهم جاله سهم في ظهره معقول يركع سهم ايه ده انت لو وقفت دبانة عليك ممكن تسيب الصلاة لو ناموسة وقفت ممكن تنزل تهرش وتطلع تانش لا ده ده سهم جه في ظهره ولا كأنك حاجة عدي سهم جه في ظهره شاله وكمل في ركعة جه سهم تاني ما بيتحركش سهم تاني كان بعض السلف آه ابنه بيقول له يا أبتاه كانت هناك خشبة موجودة فوق سطح جارنا أين ذهبت قال يا بني إنه جارنا يصلي بالليل بقول لي انا كل ما اقوم الليل الاقي خشبه واقفه ما بتحركش قال لي يا ابني ده هو جارنا بيقوم طول الليل يصلي ماشي ايها الكرام مما يشجعك على اغتنام شهر رمضان في قراءة القرآن ومدارسته وتدبر وتدبره أن ترى من إخوانك أو من هؤلاء الذين يعيشون معك في هذا الواقع مع قلة البركة ومع كثرة الفتن ومع كثرة المشاغل ومع كثرة الدراسة وغير ذلك إلا أن هناك شبابا استطاعوا أن يحاكوا فعل الصحابة هؤلاء هم الذين يدعون الله جل وعلا أن يعينهم على أن أو أن يجمعهم مع الصحابة بقلب صادق موقن أو حسن الظن بالله جل وعلا شاب يسمع ان عثمان بن عفان يقرا القران كله في ليله واحده في ركعه واحده قدام مقام ابراهيم يعمل ده كله قدام مقام ابراهيم فيقرا القران كله في ركعه وتر شاب من المعاصرين موجود رايته بعيني والله واحد تاني يسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا بالسبع الطوال وهو مريض يقوم وهو مريض ويتحامل على نفسه ليقلد او ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول يا رب الحقني مع النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام الزهري وقيل عن غيره رحمهم الله تعالى جميعا كان يقوم من الليل فيكاد ظهره أن يتكسر من كثرة القيام ثم يقول والله لن تقعدي يا نفس والله لن تقعدي يا نفس لأجبرنك على طاعة الله جل وعلا ليعلم أصحاب محمد أنهم خلفوا رجالا لا عيالا والله لنزاحمنهم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تقول يا رب دخلني الجنة مع هؤلاء وانت ما عملتش ما عملتش النبي عليه الصلاة والسلام لما ربيعة بن كعب الأسلمي قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة النبي قال له ايه أعني على نفسك بكثرة السجود مش سهلة كده لازم بذل لازم بذل فرمضان شهر البذل شهر قراءة القرآن شهر مدارسة القرآن أنا عاوزك تخرج بعد رمضان تكون فهمت القرآن كله فهمت القرآن تكون بكيت بكل آية في القرآن تكون خشعت ما حروف القرآن لو أنت حصلت حصلت على إزالة الرن عن قلبك تجاه القرآن لأن الله تعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يعني إن القرآن لا يصل إلى هؤلاء لأن على قلوبهم حجابا مستورا لو أنت خرجت بعد رمضان شلت الحجاب ده هون هذه من أعظم ما تغتنمه وتفوز به في رمضان إنك تفهم كتاب ربنا إن بعد كده بدأ يتفتح قدامك بدأت تعيش مع القرآن بدأت تفهم القرآن بدأت تتدارس القرآن لو حصل لك ذلك فبها ونعمة عشان كده بقول لك يا أخي الحبيب احرص على أن تصلي وهذا النصيحة الثانية احرص على أن تصلي صلاة الترويح في مسجد يطيل الصلاة أولا يكون إمامه حسن الصوت ثانيا تظن أنه يخشى الله قبل هذا كله تنقي مسجد مش عشان المسجد جنب حيك ولا عشان المسجد اصحابك بيصلوا فيه لا شوف المسجد اللي تحس ان اطول مسجد بيصلوا فيه صلي فيه ليه انت لو صليت لوحدك بالصلاه الطويله دي مش هتقدر انما دايما الانسان بيتاثر بمن حوله لو لقى الناس واقفين ممكن على الاقل يتكسف اول مره يقعد وهم واقفين ده في راجل جنبي شيخ 60 سنه واقف انا 20 سنه هقعد ما اقدرش يتكسف اول مره ثاني مره ثالث مرة ربع مرة بعد كده يتعود بعد كده يقف بعد أن تعود على القيام يبقى يقف لوحده يعينه الله جل وعلا على الإخلاص صلي في مسجد يكون بيطول الصلاة بيصلي مثلا بثلاث أربع أرباع في اليوم في ال- في الركعة في في والله بس لو دورت مش عايز أقول لك فين عشان ما يعني اللي ما نعقدش الناس صلي و- بالمسجد صلي بمسجد على الأقل يصلي بالقرآن كله في رمضان بحيث تبقى انت سمعت القرآن لان ممكن بعضكم يكون ما سمعش القرآن كله مرة واحدة في حياته ممكن لان انت بدليل تيجي تقرأ القرآن تفتح المصحف تعدي على ايدك كأني اول مرة راها كأني اول مرة راها انا باجي وانا وانا اقولكم تيجي تقرأ ايات تحس كأنك اول مرة تقرأها في حياتك ليه ما حسيتش القرآن انا عاوزك فعلا تحس ان القرآن بالنسبة لك اصبح مرن اصبح ماء عذب زلال ينزل على قلبك ليطيب الله جل وعلا به قسوة قلبك صلي في مسجد يكون بيطولوا فيه صلي في مسجد يكون إمام صوته طيب صلي في مسجد إذا صليت وراء إمام أحسست أنه يخشى الله فعاداك أو نقل إليك خشية الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله أحسن الناس صوت مش اللي بيلعب صوته وبيرفعه ويوطيه وانه لا احسن الناس صوت اللي لما تسمع تبكي لما تسمع تحس انه خايف من ربنا فانت كذلك خفت من الله جل وعلا لما احسست انه خائف من الله جل وعلا اورثك الخوف من الله جل وعلا ده احسن الناس صوتا افضل الناس قراءه فإن أكرمك الله جل وعلا بذلك فاحرص على الصلاة وراءه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سن في أول مرة وثاني مرة وثالث مرة صلاة التراويح ثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عمر وجدد هذه السنة حتى انتشرت صلاة التراويح في المساجد خرج علي بن أبي طالب فرأى المساجد ترتج بقراءة القرآن وترتج بأصوات المصلين وبتأمين المؤمنين قال علي بن أبي طالب رحمك الله يا أمير المؤمنين ونور الله جل وعلا قبرك كما نورت بيوت الله جل وعلا بالقرآن فروح نور قلبك بالقرآن مع هؤلاء الطائعين يوما بعد يوم درب نفسك على القيام حتى إذا أكرمك الله جل وعلا بعد رمضان تكون خلاص جسمك اتعود على إنك تقوم ساعتين في اليوم لا تغادرها بعد رمضان ما تسيبهاش جسمك اتعود يقف ساعتين في اليوم خلاص لوحدك بتقوم الساعة 3 قبل الفجر بساعتين جسمك اتعود لوحدك ما بتنامش بعد العشاء الا ما تقوم الليل ساعتين خلاص بعد رمضان يكون جسمك قد تعود على ذلك فلا تفارق هذه الطاعة بعد رمضان فهذه من اهم علامات القبول بعد رمضان قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول وده من الاحاديث القليلة من الاحاديث القليلة في عدد آيات من يقوم الليل بالقرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أنا بقول لك الحديث ده عشان عاوزك تكتب من المقنطرين ولو مرة واحدة حاول تدرب نفسك تدريب ده هو عشان في الآخر يكون همتك إنك تقوم ليلة تقرأ فيها ألف آية تقدر حد فيكم عملها قرأ بألف آية بلاش ربنا يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة مرة واحدة بس حتى في حياتك صلي بألف آية ابن حجر العسقلاني وهو بيعلق على الحديث ده بيقول ان من تيسير الله جل وعلا لك ان جعل لك صورا قصار قصار الآيات أن جعل الله لك صورا قصار الآيات فتستطيع أن تقرأ ألف آية إذا قرأت من أول سورة الملك تبارك حتى ختام القرآن تقريبا من أول الملك لختام القرآن ده حوالي ألف آية حاول تعملها مرة كده إنك تكون في ليلة تقرأ جزئين دول لعل الله جل وعلا أن يكتبك من المقنطرين والقنطار عند الله جل وعلا كجبل أحد يعني كأنك تصدقت بوزن جبل أحد ذهبا لو كنت بألف آية لو كنت بألف آية عود نفسك القيام حتى تعتاده معلش يا اخوانا انا هقول لكم بسرعه عشان يعني انتوا عارفين المحاذير اللي احنا بنسمعها هنا من كل منطوف الحاجه الثالثه بسرعه الجود الحاجه الثالثه في رمضان بسرعه الجود مش الانفاق الجود يعني ايه جود يعني تنفق ولو انك في غايه الاحتياج تنفق ولو انك لا تملك سوى روحك او سوى روحك كما قال بعض الناس يمدح بعض المنفقين ولا يحق هذا الا للنبي الامين صلى الله عليه وسلم حين يقول تعود بسط الكف تعود بسط الكف يعني تعود ان يمد ايده وينفق تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله فهمت يعني اتعود ان ينفق اتعود ان يطلع فلوس لله لدرجة ان لو هو حاب او حاول يلم ايده مش هيقدر هينفق على طول تعود ينفق ولو لم يكن يملك الا روحه حطها في ايده وتصدق بها على الناس لانه متعود ينفق متعود يتصدق كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي تعود أن يتصدق ربما يقترض ليتصدق يروح يستلف عشان يتصدق يستلف عشان يتصدق تخيل كده لو واحد قال لك إيه هات لي بس 100 جنيه دلوقتي وكمان اسبوع تاخدهم 1000 جنيه مشروع تجاري رابح هات 100 تاخد بعد اسبوع 1000 جنيه يقينا اه يقينا اصل تجاري فعلا اداله 100 جنيه خد 1000 وجار الثاني اداله 100 خد 3000 وجار الثالث اداله 100 خد بعد اسبوع 10000 ده يبقى مكسب مضمون العميل صادق ومضمون ولله المثل الاعلى ربنا قال لك هات لي 100 جنيه دلوقتي طب انا معيش طب انت لو معكش 100 جنيه لو معكش 100 جنيه تتصدق بيهم او تديهم في مشروع تجاري عشان تكسب 1000 جنيه هتعمل ايه؟ تروح هتقول انت قلت اهو سلفني 100 جنيه ليه بعد اسبوع هتاخدهم 1000 وترد له تاني 100 يبقى انت كسبت 900 مكسب مضمون ولله المثل الاعلى ربنا بيقول لك هات لي 100 دلوقتي اديها لك 1000 الحسنه بعشر امثالها اديها لك 1000 والله يا اخوانا في بعض الناس فعلا لما يتصدق بحاجه ترجع له 10 اضعاف ترجع له 10 اضعاف بس خلي بالك ما تعملش زي الراجل المجنون اللي كان له واحد صاحبه صادق كل ما يتصدق بجنيه يرجع له عشرة فصاحبه عرف قال له طب كويس ده تجارة حلوة طب انا معايا 10 جنيه طيب هخرج جنيه خرج جنيه واستنى العشرة تيجي ما جاتش قال له وبعدين كده طب خلاص اخرج جنيه تاني بناقص جنيه يبقوا ايه 10 هتيجي على الثمانية اللي بنيه يبقوا 18 خرج واحدة ما جاش تاني خرج ال 10 جنيه ما جالوش ليه؟ ما ينفعش تعامل ربنا كده لا ولا زي التاني اللي اللي حب ي- اللي زي الحمار عزك الله يعني قال آه، يا رب ندر علي لو شبت لي الحمار بتاع المريض لصوم عشر لصوم سبعة ايام لله عند حمار مريض قال له يا رب ندر علي لو شبته لي اصوم سبعة ايام لله شوف نعم ربنا ازاي فعلا ربنا شفى الحمار شوفي الحمار صام السبعة ايام وهو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار بعد ما صام السبعة ايام مات الحمار بص كده وقال طب والله انا خصمهم من رمضان ما ينفعش ما ينفعش تعامل ربنا هات وخد كده لا انما تعامل الله جل وعلا وانت على يقين انه سيعطيك دون ان تجرب الله طب لو ما اعطاكش اديته يعني تصدقت انفقت 10 جنيه ما جاتش ما جاتش بجنيه ما جاتش ولا 10 جنيه يبقى ليه؟ يبقى اليقين عندك ضعيف صدق تاني وجدد اليقين ما جاتش لسه اليقين عاوز يتجدد لسه الايمان عاوز يتجدد طب ما جاتش خالص وايمانك كان كويس يبقى ربنا دخلها لك في الاخره تاخذها خيرا ممن مما تكون في الدنيا ده اليقين هو ده اليقين النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام والنبي عليه الصلاه والسلام كان له خمس الغنائم يعني لو الصحابه غنموا مثلا مئة ألف دينار ذهبيه النبي لوحده له عشرين ألف يحطها النبي كده اول عليه الصلاه والسلام والصحابه يجوا يفضل يدي لده ويدي لده يدي لده ويدي الفقراء ويدي المساكين ويدي المؤلفه قلوبهم يوزع النبي عليه الصلاه والسلام على الناس لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام وزع كل اللي قدامه والناس جايه تطلب ما عادش عنده يعني تخيل مثلا انت معاك 1000 جنيه وزعتها كلها بيقولوا هات هتقول لهم ايه؟ خلاص قفلنا الباب خلاص ما عادش حاجه لا النبي ما قالش كده النبي قال له خلاص اذهب الى فلان فابتع علي وانا اسد عنك عارف يعني ايه؟ يعني يقول له مثلا روح لعبد الرحمن بن عوف قول له بأمارة ما النبي كان راكب جنبك على الناقة اه، اديني ثوب هدية من عندك والنبي هيحاسبك اديني ثوب من عندك والنبي هيحاسبك فالنبي أصبح مديون بعد ما كان قدامه مئات الآلاف أصبح مديون فقام عمر وروي أن أنه غير عمر عمر أو غير عمر قام وقال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق أنت بتتعب نفسك ليه طب أنت أنفقت اللي معاك هتستلف عشان تنفق ما كلفك الله ما لا تطيق فحزن النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى بعض الصحابة أن النبي حزن أو غضب من هذه المقولة قام وقال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما بهذا أمرني ربي بهذا أمرني ربي قال لي أنفق ولا أخشى من ذي العرش إخلالا يا أيها المريض يا أيها المريض داووا مرضاكم بالصدقة يا أيها المذنب صدقة السر تطفئ غضب الرب يا من تخاف من الهلاك والضيعة لك ولأبنائك صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء ثلاث هديهم احفظهم يا أيها المريض يا أيها المريض يا أيها المريض اسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة يا أيها الذي تخاف الهلكة والضيعة راكب في سيارة وخايف يحصل لك حادثة قاعد في بيته والبيت مشقوق خايف هو عليك أقول لك صنائع المعروف تقي مصارع السوء يا أيها المذنب يا من أذنبت طويلا صدقة السر تطفئ غضب الرب ورمضان شهر الجود يعني مش صدقة يعني صدقة وصدقة وصدقة تجود حتى بما في يدك ولا تملك غيره جد فالله جل وعلا إن أنفقت أنفق عليك وشتان شتان بين إنفاق الله عليك وبين أن تنفق أنت على نفسك فالله جل وعلا توكل بك وتكفل بك فهو رازقك سبحانه وتعالى سينفق عليك يا أخي سبحان الله لما واحد اب بيموت لما يجي اب بيموت وقبل ما يموت يلاقي واحد ملياردير جه يزوره يقول له بالله عليك لما اموت مالكش بركه الا عيالي الواد يعرف ان الملياردير جه يزوره لو بيل جيتس بس جالك يزورك ولا واحد امير تعرف انت واحد امير سعودي مثلا انت متعرف على امير سعودي ملياردير الوليد بن طلال وبعدين بيحبك بيحبك وكل يوم يبعت لك ألف جنيه خلاص الشغل بتاعك اتقطع هتقلق ده انت عندك ممكن تشتغل معاه ممكن يديك مرتب حتى مرتب بطالة لو انت قاعد كده فنبلة السلطان يديك مرتب بطالة لو انت اشتغلت عند ربنا هيسيبك مستحيل مستحيل والله لو انك فرغت نفسك للشغل عند الله لن يتركك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك الجود هو شهر رمضان هو شهر الجود أنفق يا حبيب وأنا أنصحك نصيحة عملية روح لنادي دور كده اشتري لك مثلا خمس ست سبع ثمان عشر علب تمر حطهم في بيتك كل يومين ثلاثة تاخد علبة وانت نازل تصلي المسجد وانت نازل تصلي المغرب في المسجد تاخد علبة تمر معاك توسع على الناس اللي قابلهم في الشارع هتلاقي الناس بيجروا جري على المسجد يلحقوا يصلوا او بيجروا جري على البيت يلحقوا عشان يحطوا الحاجه في البيت جايين من شغلهم مست- مت- متاخرين او بتلاقي ناس قاعدين في المسجد وانت ماشي وسع على كل واحد تمرايه روح المسجد وسع على الناس تمر تاخد بكل تمرة فطى أفطر عليها رجل مسلم تأخذ كأنك صمت رمضان كما صام ما هي صعبة والله والله ما هي صعبة بس افعل رابع حاجة رمضان شهر الدعاء رمضان شهر الدعاء أو خامس حاجة رمضان شهر الدعاء والله جل وعلا ذكر آيات الدعاء بين آيات الصيام لأن الله جل وعلا كريم يتقبل دعوة الصائم فلا يردها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد ثلاث دعوات لا ترد دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة الوالد لولده فاحرص على الدعاء لا سيما لإخوانك المستضعفين في فلسطين وأفغانستان والشيشان وكشمير والفلبين وفي كل مكان احرص على الدعاء لهم لعل الله جل وعلا أن يكرمك معهم بالشهادة في سبيله ويجمعك الله جل وعلا بهم مع النبي في أعلى جنة الخلد أكثر من الدعاء فرمضان شهر الدعاء ولكن أقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره الدعاء يبقى أكثر الدعاء فين؟ مش في الوتر لان الائمه من الوقت بيحضروا الدعاء الائمه من الوقت بيحضروا الدعاء في الورق ويحفظوه تلاقي الناس تبكي وراء الدعاء ولا تبكي وراء القران المفروض ان يكون الخشوع بالقران لا بهذا الدعاء لان الدعاء كلام بشر والقران كلام رب البشر فليكن الخشوع بالقران أكثر من الخشوع بغيره وليكن الخشوع أكثر في دعائك وأنت ساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم حقيقة كنت محضر موضوع طويل جدا ما كنتش أعرف إن أنا هطول كده في القرآن لكن أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على اغتنام شهر رمضان وكما قال سلف الأمة اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا مغفورا لنا يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع النبي في أعلى جنات الخلد واكتب لنا في هذا العام عمرة في رمضان بالقريب العاجل ترضى بها عنا يا رب العالمين واحسن ختامنا بشهادة في سبيلك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أمة المسلمين رب ارحمهما كما ربانا صغارا رب ارحمهما كما ربانا صغارا رب ارحمهما كما ربانا صغارا إن شاء الله تعالى آه، نتوقف عن هذا الدرس إلى ما بعد رمضان إن أحيانا الله تعالى نلتقي في آه، أول أو ثاني أسبوع بعد رمضان وربما ي- يتغير ميعاد هذا الدرس من السبت إلى الأربعاء كما أشار علي كثير من إخواني إن الدرس يكون يوم الأربعاء فربما يكون يوم الأربعاء لكن بعد الاستخارة إن شاء الله تعالى فنبدأ بعد رمضان بما يقارب أسبوعين وسيعلن إن شاء الله سيعلن على الدرس قبله إن شاء الله تعالى واخر محاضره لي معكم هنا في المنصوره ان شاء الله تعالى تكون يوم الاثنين القادم في الجمعيه الشرعيه ت- تكون عن العمره عن فقه العمره او بعنوان العمره فقها وقلبا كما طلب مني كثير من اخواننا اللي عايزين يروحوا العمره فتكون ان شاء الله المحاضره القادمه في الجمعيه الشرعيه يوم الاثنين عن العمره فقها وقلبا اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقول قولي هذا